إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه واستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعزائي في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نقوم يعني مع بعض في محاولة لإصلاح وتوجيه وتعديل سلوكنا تجاه أولادنا تعديل سلوك أولادنا تجاه أنفسهم وتعديل سلوك المستقبل كله تجاه المستقبل السليم للأمة الكبيرة اللي اسمها أمة الإسلام أما بتمسك بفكرة معينة أو بهدف معين لازم أفهم إيه الأساليب اللي أقدر أوصل بيها للهدف بتاعي ولازم أكون مرن ما بقاش زي الحيطة كده أخبط فيها مرة واتنين وتلاتة وما بستخدمش الباب عشان أستخدم الحاجة السليمة اللي توصلني بأقل جهد وبأقل تكلفة إلى أعلى نتيجة كلام ملخبط مش كده لكن الصبغة صبغة دينية والمعرفة معرفة دينية والرغبة في إرضاء ربنا موجودة وفي نفس الوقت بنحاول نسهل عليكم منطقتين من المناطق اللي فيهم صعوبة منطقة القرآن ومنطقة الصلاة وخصوصا الصلاة بالذات وحط عليها 20 30 40 خط أحمر وخصوصا الحفظ بتاع القرآن وحط عليه خطوط كتير مفهوم النهاردة ابتدي بوسائل للقرآن نسهل بيها الفكرة والمفهوم والطريقة للأولاد مش هتكلم على الإضغام أو الإقلاب أو القلقلة أو العنعنة أو غيرها من قواعد القرآن لأن أهلها أعلم وعلمائها أعلم بذلك لكن اللي يهمني البعد النفسي أو البعد التربوي أو الطريقة اللي بنستخدمها حاليا في محاولة تحفيظ أولادنا شيء من القرآن أو الهدف الأساسي اللي بلمسه عند كتير من الناس إنهم عاوزين أولادهم يكونوا حفظة لكتاب ربنا سبحانه وتعالى وكتير من الناس بتيجي بعد فترة من حفظ أولادهم للقرآن تبتدي القوة تخار والأولاد يعنده وما بيكملوش في الغالب المقاومة بتاع الآباء والأمهات بتضمحل والدنيا بتمشي وضاع الهدف اللي محطوط المفهوم الأول اللي أكلمكم فيه النهاردة على الموضوع إن الأولاد يحفظوا أو ما يحفظوش يقروا أو ما يقروش يتعلموا أو ما يتعلموش أول هدف في الحلقة ان انا مش قصدي بالقرآن ومش قصدي ولازم بالقرآن اولادنا يوصلوا للحفظ بس دي المرحلة التانية اما المرحلة الاولى والاهم من نقطة تحفيظ القرآن طبعا حبيت ان انا استثير في فترة الفاصل شغف كتير من الناس وحبهم للقرآن الكريم هل هناك شيء أهم من هدف ان احنا نحفظ القرآن الكريم آه في هدف بل بالعكس الهدف الأولاني ده بينقسم إلى هدفين هدف بنسميه هدف أسمى والآخر هدف عملي الهدف الأسمى أن يحب ابني الكتاب ده أن يقدره أن يحترمه أن يحس عندما يقترب من الكتاب ده بدنيا أو جسديا أو بعينيه أو لمسا إن الكتاب ده مختلف عن كل الكتب بل بيديله إحساس مختلف عن بقية الكتب أقربها لكم في أولاد في التعليم بيحبوا مادة عن مادة ممكن ده لتفاوت القدرات في ولد بيحب الرياضة أكتر من العربي في أولاد بيحبوا العربي أكتر من الإنجليزي في أولاد بيحبوا العلوم أكتر من المواد الاجتماعية في أولاد بيحبوا أيا ما كان المادة أكتر من مادة تانية ممكن ده لتفاوت القدرات لكن العامل الأساسي وخصوصا إحنا بنتعامل مع أولادنا وخصوصا الصغيرين منهم أربعة خمسة ستة سبعة تمن تسعة عشر سنوات بيبقى حبهم للشخص اللي بيدي اللي بيدي المادة يعني المدرس أما يملك شغاف قلب ابني أو بنتي يقدر ابني يتفوق وساعتها أول ما بيبص لكتاب المادة هتلاقي ترتسم عليه علامات السعادة وابتسامة جميلة كده أو أما بيفتح الكتاب بيبقى حاسس بهدوء واستقرار إنها رحلة هتبقى سهلة ولذيذة بالنسبة له اللي فرق المادة دي عن المادة دي مش بس تفاوت القدرات حبهم للشخص وللشخصية اللي بتدي هذه المادة القرآن الكريم كتاب بيحمل كتير من الناس اللي بيحفظوا القرآن هذا الكتاب في صدورهم في بعضهم بيتأثر وبعضهم بيعتبرها وظيفة وبعضهم بيعتبرها إلزام إنه لازم يحفظ هذا الولد كهدف أساسي وعلامة نجاح للمحفظ حاليا إن يكون محفظ قادر على إن ابني ينهي أجزاء كتيرة من القرآن الكريم لو أنا هدفي تحفيظ القرآن يبقى ده ممكن يتم ولكن حب ابني لهذا الكتاب وما يترتب عليه من عوامل مش هيحصل لكن لو انا حبيت الكتاب وحبيت ما يترتب عليه سواء حفظت ام لم احفظ فانا في علاقه بيني وبين الدين ده كتير من الاحيان بنلاقي اولاد بيعندوا بابا وماما واولاد مطيعين لبابا وماما واولاد بينفذوا بالحرف الواحد رهبة وخوفا أوامر بابا وماما أنه نوع من الأنواع دي الأفضل على الإطلاق هو النوع اللي بيحب ينفذ أوامر بابا وماما ليه حتى لا يفقد هذا الحب وحتى ينفذ ما يحب بابا حتى ينال ما يحب الدخلة الأولانية عشان أحفظ ابني شيء من القرآن لازم يبقى النقطة الأساسية هي نقطة تحبيب ابني في القرآن ومش هيتم إلا إذا حب ابني الشخص اللي بيشتغل معايا في تحفيظ القرآن عشان كده من المبشرات في المجتمع الحالي في كتير من المحفظات والمحفظين اختلف أسلوبهم عن فترة الستينات والخمسينات وما قبلها والسبعينات كمان إلى أسلوب ممكن يكون فيه قدر من الود لابني والعلاقة الطيبة لابني وممكن يقعد جلسة واثنين وثلاثة وأربعة وتيجي أم تشتكي المحفظ ده إنه لسه الولد ما حفظش أي حاجة خالص وقبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم قعد مع ابني جلسات كتيرة جدا بيلعبوا مع بعض وبيتنططوا مع بعض وبيبتدوا يتكلموا مع بعض وابني فتح قلبه وبيتكلم معاه وبيبقى مرتاح وسعيد أول ما يعرف إن النهاردة جاي له المحفظ الفلاني أو المحفظة الفلانية. اوعوا تفتكروا ان الجزئية اللي بتكلم عليها دي بسيطة ليه؟ لان زمان كان فيه الكتاتيب وما زالت الكتاتيب موجودة لكن الكتاتيب اصبحت روتينية ممكن ناس تحفظ منها وممكن ناس تقدر تختم القرآن بيها لكن فقدت كتير من الكتاتيب نقطة الجذب اللي كانت موجودة زمان اللي كان سلوى الولد ان يخرج من البيت يروح يلعب في الشارع وهو ماشي يروح على الكتاب ويقعد يلتقي بزمايله اللي موجودين عشان يحفظ معاهم وهو راجع بيبقى سعيد معاهم وهو مروح ويرجع على البيت وكأنه شيء متميز دلوقتي اختلف الوضع التلفزيون موجود على طول الفضائيات موجودة على طول قنوات الكرتون يا سلام عددها غير معدود وسائل الجذب على الشاشة كتير وأصبح في حاجة اسمها PlayStation وقبلها كان الأتاري وبعد كده جت ال Game Boy وبعد كده Nintendo Wii وبعد كده معرفش Wii وبعد كده كذا وأصبح في كتير من الحاجات اللي بتجذب الطفل وأصبحت أكثر جاذبية لإمكانيات الأطفال عندنا مش بس كده ده الكمبيوتر أصبح حاجة كده تبتلع كل طاقات وقدرات الأطفال ودخل معاها الإنترنت فأصبحت المسألة في تنافسية شديدة ما بين حفظ القرآن ومحفظه وما بين كل هذه الأدوات اللي بتعمل نوع من أنواع الجذب للطفل يبقى بالفهلوة كده وبالذكاء يبقى لازم محفظ القرآن يبقى متطور ويبقى محفظ القرآن ما يبقاش ناشف وما يبقاش محفظ القرآن مرهب وما يبقاش محفظ القرآن مع العصاية اللي موجودة دايما الواحد بيفتكر الشنطة اللي كان فيها المحفظ بيجي ويحطها كانت عصاية قد كده وتخينة قد كده وتطلع أول ما نبتدي قبل ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم الاقي العصايه محطوطه جنبي طبعا التزام ايه بقى و... ويعني وادب ايه و... وضربات قلب ايه وخوف ايه ورعب واحنا بن ايه داخلين على جوه الايه الموضوع وافتكر ان انا بتكلم عليه على حاله شخصيه وكانت الوالده قالت له قالت للوالد يعني لا ده يخش البيت ده يعني على جثتي ليه؟ لان هو كان مرهب كان شديد يعني كان الواحد بيمقت الوقت اللي بيقعد فيه مع الشخص مش مع القرآن خلاص واستبدل بشخص آخر القضية اختفت وانتهت وقلت وأصبحت أكثر أكثر إمتاعا عشان كده محتاجين الولد يحب البنت تحب المحفظ الولد والمحفظة للبنت بل بالعكس أصبح التحفيظ دلوقتي بجواه يبتدوا يلونوا جواه يبتدوا اناشيد جواه يعملوا عمل متكامل جواه ممكن الصدقات تبقى موجوده جواه يبقى فيه مسابقات جواه اصبحت المساله فيها لعب رياضه ونجمع بعد لعب الكوره تعالوا يا اولاد بقى نقعد نقرا شويه قران تخيل المحفظ بينزل مع الاولاد يلعب وبعد التحفيظ بالايه بيحفظ القرآن معاهم أو بيحفظهم تخيل هو بيحفظهم ويلا عشان ننزل نلعب مع بعض شوية لا عيب ولا حرام ولا غلط ولكن نوع من أنواع الجذب الشديد للأولاد عشان تبقى القعدة الساعة اللي بيقضيها في الأسبوع الساعة اللي بيقضيها يوم بعد يوم الساعة اللي بيقضيها يوميا ممتعة من غير ترهيب بالترغيب الشديد بالنسبة لهذا الأمر انا بتقل قوي على النقطه دي لان كل النقط اللي بعد كده سهل جدا جدا جدا جدا جدا ان احنا ندخلها في وقت من الاوقات جات لي بنوته صغنونه بنوته قدراتها الذهنيه عاليه امكانياتها عاليه بسم الله ما شاء الله حافظه اجزاء كثيره عمرك كام سنه عمري 8 سنين حافظه كام جزء يا بنتي 25 فاضل لها خمس اجزاء وبدات البنوته في حاله من القلق الشديد كلما دخلت مسابقة من المسابقات وأصبح القرآن يتفلت منها غصب عنها كلما واجهت مسابقة من المسابقات بالرغم من أن المسابقة كل مسابقة بتخش البنت بتحقق فيها نجاح من النجاحات وما سألت الأم عن طريقة تحفيظها كانت الأم بتتولى مسؤولية التحفيظ وعلاقتها ببنتها كانت فيها ود كتير لحد نقطة حفظ القرآن ويبتدي التوتر ويبتدي التوتر بتاعنا يزيد ويبتدي الشحن المعنوي يزيد ونبتدي نقول المسابقة قربت ونبتدي نقول كذا وكذا ده بنتي هتخش المسابقة تستمتع عشان تسمع قرآن أنا بستنهض همة البنت في الحفظ مش عشان تخش مسابقة تنجح فيها وتتفوق فيها على نطاق المحافظة أو البلد ولكن على نطاق إنها تستمتع زي بالظبط النشيد اللي بنقوله وإحنا بنستمتع ونتمايل واحنا بنقول النشيد طبعا الوالدة اما خففت التوتر اللي موجود وقللته كتير وبدأت البنوتة تحس ان القضية ما فيهاش القدر الشديد من الشدة الامور بدأت تنفتح شوية بشوية لكن تبقى الام على توترها وعصبيتها ورغبتها في ان البنوتة توصل لاعلى درجات المحفظين نجاحا لكن اعلى درجات المحفظين نجاحا ليس بالتوتر ولا بالقلق ولا بنوع من انواع الحزم والشده فقط في ادوات كتيره جدا ممكن ناخدها معانا لعمليه التحفيظ برضو بلدت واعجن في نفس النقطه النقطه الثانيه انا ما دمت حبيت وتعلقت اولا بالشخص اللي بيحفظني يبقى خد بالك ان الشخص اللي بيحفظني ده انا بحبه هاخد منه كل سلوكياته نعم اه كل سلوكياته يعني لو شفته متعصب هتعصب متنرفز هتنرفز بيخرج الفاظ هخرج الفاظ وابتدي اقارن سلوك الشخص اللي بحبه ده مع سلوك القران الكريم ويبتدي الوضع يتحدد من هنا يعني ما ينفعش اقول الفاظ وانا بحفظ الولد القران اه ما ينفعش اقول له يا غبي أو يا كذا أو يا كذا وأنا بحفظ أه ما ينفعش أشتم أه ما ينفعش تشتم ما ينفعش أجيب عصاية قد كده وأحطها جنبي ما ينفعش فبما رحمة من الله لنت له قرآن وبالتالي لازم البني آدم يكون سلوكه وأسلوبه مواكب للحاجة اللي بيعلمها ابني ما يجيش ولد بعد ما حفظ القرآن الكريم يقسم على أمه إنه هيكمل مع المحفظ ده تاني ليه يا ابني والله ما بل ريقي يوم ساعة ما حفظت وكنت بحفظ ما هو يا حبيبي أصل أنت مش واخد بالك أصل المحفظ كان بيحفزك قال لها يا ماما هو أنا ما بجيش إلا عن طريق ان ما يبيلش ريقي بكلمتين ده انا باجي بالكلمه انت تقولي لي يا حبيبي اعمل كذا اقول لك حاضر من عينيا يا حبيبي اعمل كذا اقول لك بموت فيكي حاضر من عينيا لكن هو ما بلش ريقي في يوم وقال عليا كويس كان لا اما يقول لي يا حمار لا اما يقول لي يا غبي يا اما يقول لي مش هتفلح وتكمل الام كانت بتشتكي قلت لها بالقطع يتنقل لمحفظ اخر الراجل جزاه الله خيرا على المجهود اللي عمله لكن انا مش عاوز ابني يطلع او الولد يطلع واخد موقف من القران وحفظه القران الكريم لان الاولاد في السن الصغير دول بيعملوا نوع من انواع التعميم يبقى كل اللي حافظين القران بالمنظر ده يبقى ياخد موقف بعد كده في سن 12 و13 و14 ان كل الناس المتدينين بيقولوا حاجه ويعملوا حاجه تانية تبقى كارثه عشان كده مطلوب النقطه الاولانيه ان يحب ابني التعامل مع الكتاب عن طريق شخص محبب بوسائل جيدة عن طريق سلوك سليم من المحفظ عن طريق أخلاق للمحفظ عن طريق سلوك قويم للمحفظ في التعامل مع ابني عشان ابني هيحب من خلال القرآن الكريم هيحب الشخص من خلال القرآن أو يحب القرآن الكريم من خلال الشخص الفلاني الموضوع مهم عشان كده اختيار الشيخ بيعمل مشاكل داخل الأسرة الأب شايف إن الشيخ الفلاني هيجيب العيال دي ويحفظها والأم شايفة إن ما ينفعش يبقى الزجر الأسلوب المستمر للولد والطفل بشكل أو بآخر النقطة الثانية المهمة إن مش كل أولادنا لازم يحفظوا كل القرآن الكريم ربنا يكرم طبعا كل أب وربنا يكرم كل أم سعت جاهدة إن ابنها يحفظ القرآن الكريم لكن القاعدة بتقول إن ليس كل الصحابة أو أبناء الصحابة كانوا حفظة كتاب ربنا بدليل إن بعد موقعة اليمامة قتل في موقعة اليمامة وحروب الردة معظم الناس الحفظة وكان القتلى ما بين 300 إلى 400 فإذا كان اللي كان بيحفظه من 300 إلى 400 في حدود آلاف مؤلفة أخرى عشان كده سيدنا عمر ساعتها كان لديه خوف على ضياع آيات القرآن الكريم لديه نوع من أنواع الرعب من فقد الحفظة عشان كده سيدنا أبو بكر الصديق أمر بأن يجمع القرآن الكريم على ألواح وغيرها وتحفظ في حجرة السيدة حفصة يعني مش لازم يحفظ ابن القرآن الكريم مش لازم بس هدف بس لو حفظ أجزاء منه دي مش معناها فشل طب هو ابني اقل من الاخرين هو ابني مش احسن احسن من آه، محمد حسين الايراني اللي بيعرف فارسي وعربي ده ما يعرفش عربي يعرف فارسي فقط لا غير واللي حفظ القران الكريم وعنده خمس سنين ده او سبع سنين احسن من ابني في ايه على الاقل ابني لغته الطبيعيه العربيه عندك حق بس في تفاوت في قدرات الحفظ ما بين شخص وشخص ده في البيت الواحد بنلاقي ولد متميز جدا وبنت مش متميزة أو العكس بالعكس بنت ختمت القرآن وابن متعثر دي حدود قدرات لازم أفهم إن في قدرات عقلية وذهنية وإلا كان الكل حصل على آه، دراسات عليا وكل الناس خلصت الجامعة وكل الناس خلصت تخصص آه، من التخصصات لكن الناس بتتنوع قدراتها وطاقتها تعليميا ودراسيا واجتماعيا وسلوكيا وغيرها يبقى طبيعي جدا ان في افراد بيحفظوا وفي افراد لا يحفظوا في افراد بيختموا ويتسابقوا في مسابقات وفي اطفال بيختموا لنفسهم ويحفظوا القران في قلوبهم وعقولهم حفظا جيدا وفي اولاد بيحفظوا عشان مجرد بابا امرني انه ايه احفظ لازم يكون عندي الوازع والهدف اللي بديه لابني بشكل سليم يبقى النقطة الأولانية حببته عن طريق المحفظ وسلوك المحفظ هدف حفظ القرآن مش لازم يكون ده الهدف الأسمى اللي موجود فقط لا غير ولكن مجرد حفظ ابني آيات صور أجزاء من القرآن الكريم ده هدف من الأهداف مطلوب لازم ابني قلبه يعني من جوه يعني يتعلق بالقرآن الكريم وارد وموجود وإلا قلت لكم إن القدرات بتتفاوت وإلا كان كل خريجي الأزهر الشريف مثلا حافظة من حافظ الكتاب ربنا بيتخرج آلاف مؤلفة لكن كم واحد ختم القرآن الكريم ختاما سليما وكم واحد خلص الحفظ القرآن هتلاقي العجب العجاب لو حطيت النتيجة لو حطيت النسبة بالرغم انهم بيحفظوا القرآن الكريم من اول ما يخشوا المدرسة او المعهد الازهري لحد الثانوية العامة يكونوا ختموا القرآن الكريم لكن كم واحد بيختم القرآن الكريم آه، كتير من خريجي كلية الدعوة الإسلامية كتير من من خريجي الكليات الدينية آه، بيكونوا حافظ لكتاب ربنا بعضهم حافظ كتاب ربنا والبعض الآخر لا يستطيع عملية الحفظ دي تفاوت في قدرات وإمكانيات وفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى أولا وأخيرا مطلوب مني جدا إن بعد ما قلت النقطتين دول إن إحنا ما نجيبش ابننا خلاص وما نعنفش ابننا لو لقينا انه قدراته وطاقاته وامكانياته اقل من المعدل الطبيعي بالنسبه للاولاد. آه، الموضوع ده ليه؟ تكمله جزاكم الله خيرا استودع الله دينكم واماناتكم وخاتم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.